البارئ أعجاز فياض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن رب تبارك وتعالى نلتف مع حلقة اليوم في شرح واستكمال أنواع جمع القراءات القرآنية مع آخر أنواع الجمع مع آخر أنواع الجمع وأهم أنواع الجمع ألا وهو جمع الماهر قبل الشروع بإذن رب تبارك وتعالى في شرح هذا الجمع من أنواع الجمع بإذن الله تعالى أرحب بضيف هذه الحلقة أخي الشيخ محمد مصطفى أهلا الشيخ محمد شرفت برنامج رواية ورش ربنا يكرمك
هنلتف بإذن رب تبارك وتعالى مع جمع الماهر ثم الشروع في التلاوة المنهجية عندنا النهاردة الصفحة من الآية 20 إلى الآية 23 تعالوا كده نلتف سويا مع جمع القراءات القرآنية الطريقة الخامسة من أنواع الجمع ألا وهو جمع الماهر يقول الله تبارك وتعالى نتابع سويا قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لنا الطريقة الخامسة جمع الماهر هنعرض الآية الأولى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما الآية التالية الآية التالية ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد تعالوا كده أنا معايا الآيتين دول آيتين متتاليتين الآية الأولى تليها الآية الثانية عايز أعرف لو أنا هجمع بين روايتي ورش وحفص بجمع الماهر أهو لاحظ معي كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص بجمع الايه الماهر نعمل ايه اولا انا هشرح في الايه الاولى الايه بتقول ايه ربنا لا تزغ قلوبنا شوفوا هبدا ازاي طبعا هبدا بصاحب الرتبه ورش ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لاحظوا معايا أنا لما بدأت الآية بدأتها بصاحب الرتبة ورش فقرأت بالنقل رحمة إنك طب كلام جميل أبتدي دلوقتي عايز أعطف حفص أعطف حفص منين أول الخلاف بدأ منين بدأ من عند رحمة إنك تعالوا نتابع سويا كده رحمة إنك بدأت هنا نقل اعطف بالتحقيق ما هو عكس النقل التحقيق فلما حققها يبقى انا كده جبت حفص رحمة إنك أنت الوهاب يبقى كده أنا عطفت مين؟ حفص ولذلك بقول لك لاحظ مع كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص بجمع الماهر تؤدى الآية الأولى بصاحب الرتبة ورش اللي هو النقل في رحمتنك ثم بالتحقيق لحفص عن عاصم في رحمة إنك طب بعد كده أنا خلصت الآية الأولى آخر حاجة جبتها في الآية الأولى مين حفص يبقى هخش الآية الثانية بحفص على طول اسمعوها كده ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هعطف ورش لأن أنا دخلت الآية بحفص بالتوسط في ربنا مش هو بيوسط المنفصل حفص طب اعطف ورش منين بالاشباع ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد يبقى أنا أديت الآية أو ما بدأت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا دخلت الآية دخلتي بورش عادي صاحب الرتبة ثم بعد ذلك عطفت حفص بالتحقيق في رحمة إنك فلما أنا جبت التحقيق لحفص أنا كده أنهيت الآية بحفص أبدأ الآية اللي بعدها بحيث ما انتهيت يعني أنا انتهيت الآية بحفص أو أنهيت الآية بحفص أبتدي بقى الآية اللي بعدها بحيث انتهيت أخش بحفص ثم ورش عشان كده سموه جمع الماهر ولذلك تعالوا بقى نشوف في اللوحة اللي بعدها ما هو تعريف جمع الماهر اسمعوا كده معايا تعالوا نشوف إذا يستنتج مما سبق تعريف جمع الماهر هو أن يبدأ القارئ الآية بالقارئ أو الراوي الذي انتهت به الآية السابقة يبقى أنا هبدأ الآية أنا قرأت آية معينة فأنهيتها بقارئ أو راوي معين أبدأ بقى الآية التالية بحيث انتهيت هو أن يبدأ القارئ الآية بالقارئ أو الراوي الذي انتهت به الآية السابقة ولذلك يقول إمام المحققين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقفا يعني أنا وقفت براوي معين أو أنهيت الآية براوي معين أو بقارئ معين هبدأ الآية اللي بعدها بالراوي اللي أنهيت بيه الآية اللي فاتت أو الآية السابقة وصل الكلام عشان كده سموه جمع الإيه؟ جمع المهد وجمع المهد ده ما حدش بيقرأ بيه إلا نادرا يا إخوة والله جمع المهد ده لا يقرأ بيه إلا نادرا من بعض مشايخنا وأسيادنا ولذلك جمع الماهر جمع متقن جدا شوف ابن الجزر ماذا أطلق عليه جمع الماهر لا يقرأ به إلا من كان ماهرا بالروايات والقراءات حتى وإن كان يجمع بين ورش وحفص حتى وإن جمع بين ورش وحفص زي جمع التنبيه في الحلقة اللي فاتت برضو جمع التنبيه ده محدش يستهين بيه يقول لك ده كلمتين بنقولهم والتوسط والإشباع و و والفتح والتقليل لا ده جمع التنبيه ده ألفاظ مختصرة أنا بعبر بها عن اللي أنا هقوم بأدائه ولذلك ما حدش يقول الا منتقي الالفاظ كويس قوي وهو بيقرا جمع التنبيه طيب تعالوا بقى نشوف التلاوه المنهجيه بتاعه النهارده من الايه 20 الى الايه 23 تعالوا ناخد تطبيقات الاصول اللي عندنا عندنا وان اردتم طبعا هنقل فتحه الهمزه للنون فتقرا وان اردتم في الايه 20 وان اردتم عندي في الآية نمرة برضو الآية اللي بعدها 21 وقد أفضى هيقرأ بالنقل فتبقى ده المفتوحة وقد أفضى وقد أفضى طيب عندنا كلمة وبنات الأخ هيبتدي ينقل فتحة الهمزة إلى لام وبنات الأخ وبنات الأخ خلاص في الآية 23 تعالوا نشوف نفس الآية الأخ طبعا هو حفص يقرأ بالتحقيق الأخت فيقرأ بنقل الهمزة حركة الهمزة ويوديها للام فتبقى اللام مضمومة تقرأ الأخت من أصلابكم هنقل فتحة الهمزة ووديها على النون فتبقى من أصلابكم من أصلابكم الآية 23 الأخت الأختين الأختين خلاص بقى احنا حفظنا النقل الأختين عشان حتى عايز برضو اللي بيتابعني والكلام قدامنا اهو على اللوحة نخلي بالنا يعني ايه نقل بشيل الهمزة الحركة اللي عليها هوديها للحرف اللي قبلها خلاص عشان نبقى متابعين كيفية القراءة وكيفية الأداء تعالوا نشوف مد البدل اللي عندنا عندنا في مد البدل وآتيتم في الآية نمرة 20 وآتيتم وعندي آباؤكم كل دوت معلوم طبعا ان مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع 2 و4 و6 عندي برضو اللين المهموس في كلمة شيئا في 4 و6 التوسط والإشباع عندنا إبدال الهمز الساكن في كلمة تأخذوا هتقرأ تاخذوا الآية 20 في إبدال الهمز الساكن نمرة 4 إبدال الهمز الساكن خلاص هيبقى عندي تأخذوا تقرأ تاخذوا تبدل بألف المادية أتأخذونه فهتبدل بألف مادية فتقرأ أتاخذونه أتاخذونه يبقى عندي تأخذوا تأخذوا الآية 20 أتأخذونه تبدل بألف مادية أتاخذونه خلاص اللي بعدها نمرة جيم تأخذونه برضه هتبدل بألف مادية فتقرأ تاخذونه الآية 21 عندي التقاء الهمزات التقاء الهمزات عندنا النهاردة النساء إلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا اللي هيلاحظ لفظة النساء إلا هنجد أولا إن الهمزتين متفقتين في الحركة إي إي الاتنين مكسورتين على فكرة ومع ملاحظة إن الهمزة التانية جه وراها لام مشددة جه وراها لام مشددة طب والحرف المشدد ده بيبقى دايما أوله ساكن يبقى أول حرف هيجي ورا الهمزة التانية حرف ساكن عشان كده حكم الهمزة الثانية لورش إما التسهيل من النساء إلا إلا سامعين صوت التسهيل إي الأولى محققة إلا الثانية مسهلة من النساء إلا أو هيبدل الثانية ياء مادية مع المد ست حركات من النساء إلا ماشي الكلام طيب عندنا تغليظ اللام أصلا بكم عندنا المقلل بخلف عنه إحداهن و وقد أفضى أو وقد أفضى هيبقى فيها الفتح والتقليل إحداهن إحداهن أو وقد أفضى وقد أفضى ماشي الكلام عندنا بقى اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه مع اللين المهموز أول آية في الصفحة ولو سمحت عايزين نركز فيها في اللوحة اللي جاية خلي بالكم هتمشي ازاي تعالوا نتابع معايا مع بعضنا كده اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه مع اللين المهموز عندي آتيتم فيها 2 و4 و6 وإحداهن فيها الفتح والتقليل وشيء فيها التوسط والإشباع 4 و6 فلو أنا قرأت آتيتم بمقدار حركتين هروح على إحداهن بالفتح ولفظ شيء هيجي معايا أربع حركات تعالوا نتابع هيبقى مع اللوحة طبعا أوضح آتيتم هتبقى حركتين وإحداهن طبعا القصر ما يمشيش عليه إلا الفتح وشيء طبعا عشان قارئ بقصر البدل مع اللين المهموز يبقى أربعة بس هرجع تاني أجيب آتيتم أربعة وأجيب إحداهن بالتقليل لأن التوسط ما يمشيش معاه إلا تقليل وشيء مش هيجي معاها إلا توسط برضه تعالوا ناخد اللي بعدها ولو قرأت وآتيتم بست حركات وآتيتم ست حركات هجيب إحداهن بالفتح الأول واروح على شيء أربعة وستة لأن آتيتم بمد البدل ستة فهيبقى نصيب الأسد في إحداهن فتح وتقليل وفي شيء أربعة وستة بس لازم أرتبها هجيب ستة وافتح الأول واخد أربعة وستة وارجع تاني اخد ستة يا ريت نجيب اللي بعدها هجيب ستة وأقوم واخد تقليل وبعدين أربعة وستة ده هيكون الترتيبة بتاعة النهاردة كده أنا خلصت اللي اتلوت النهاردة مع التلاوة المنهجية بتاعة النهاردة نسمع محمد مصطفى دلوقتي وبيؤدي الصفحة ونشوف وهو بيجمع بإذن ربي تبارك وتعالى وبعد تلاوة محمد إن شاء الله في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم بإذن الله تعالى يلا يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا هطلب منك يا محمد تعيدها تاني وخلي بالك من قلقلة استبدال ماشي.
وخلي بالك طبعا من صلة اليوم وآتيتم إحداهن يلا وإن أردتم استبدال زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى وقد أفضى خلي بالك يا بعضكم محمد من حاجة برضو وأنا بعمل النقل هراعي ترقيق الدال نعم.
وقد أفضى وقد دا وقد أفضى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي طهوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما كلام جميل يبقى إذا جمعنا ال- الآية نمرة 20 وعرفنا طبعا بطريقة الجمع وبترتيب الجمع إن إحنا هنمشي بقصر آتيتم نعم مع فتح إحداهن مع توسط شيئا ورجعنا ب طب نتلقى الاتصال الأول اتفضل.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أحمد الحمد لله بخير تفضل يلا يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بارك الله فيك يا أحمد جزاك الله خير وجزاكم بس معنا متولي السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام يا متولي تفضل ازي حضرتك نقرا منين منين آه، اقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم حاضر
يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مم.
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بارك الله فيك يا متولي أحسن جزاكم الله خيرا معنا أحمد من موريتانيا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ممكن اقرا؟
ممكن تقرأ هتقرأ منين يا أحمد
ممكن اقرا من آه، آه، سوره النور طب يا أحمد ما تيجي نقرأ من النساء معايا يا أحمد النساء
تقرأ
ممكن اقرا من سوره النور ممكن تقرأ من سورة النور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تاني كده يا أحمد
نعم قاعد مرة أخرى
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان بس قلقل الطاء خطوات يا الشيطان أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان مم.
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم بارك الله فيك يا أحمد أحسنت معنا الأخت شيماء من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا ممكن أخت أقرأ بعد شيماء إذنك؟
تفضلي هبدأ من بداية الصفحة اه وإن أردتم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم, وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآ- وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا إحداه أبدأ وآتيتم ولا إحداهن لا من عند إحداهن
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم آه... آه... معلش بقى من بعدين اه هاتي من عندها التوسط وبعدين وصلي بالإشباع
آباؤكم مم.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا مم.
من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنت معنا محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا محمد الحمد لله يلا يا محمد نعم يلا اشرع في القراءة ابدأ أبدأ بنفسي إن شاء الله هات برضو المقطع الأولاني من الصفحة في أوجه يلا وإن أردتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإ- وإن, وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ها آباءكم ها من محمد آباؤكم من خلي بالك من ضم الهمزة
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف مم.
من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بارك الله فيك يا محمد أحسنت طيب الحين بقى تلقي اتصالات آه، عايز يا محمد لو أنا هقرأ طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا خيرا جزاك تفضلي يا أخت نور من أين أبدأ؟
آه، ابدأي إن شاء الله برضو من مطلع الصفحة عشان الأوجه هتقرأي بالقصر بس نعم طب تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم معذرة وإن أردتم اس- وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف مم.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ها وب... وب... وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بارك الله فيك يا أخت نور أحسنت معنا أخونا هشام من المغرب السلام عليكم
السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله تفضل يا أخي هشام من أين أقرأ
آه، من الآية 20 من سورة النساء وإن أردتم استبدال
لم أجده وإن أردتم الاستبدال
الآية 20 يا أخ هشام
سامحني يا شيخ حسن
تفضل
يا أيها الذين آمنوا
الآية رقم 20
ولم يستطع
طيب طيب واضح ان الاتصال انقطع محمد نعم عايزين آه، نجمع.
ممكن كده ناخد كده ال- الآيات الأول كده بجمع التنبيه إيه رأيك؟
نجمع الماهر بس الماهر هيبان هنا ب- آه، مش هيبان في الصفحة دي جمع الماهر لكن خلينا في جمع التنبيه كده نشوف لما نيجي ننبه طبعا هنقراها ازاي نعم تعال نقولها كده طيب ماشي
وإن أردتم ماشي يلا
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم آه والتوسط يا جماعة لا ورش.
مش هينفع انبه خلي بالك بقى من حاجه خلص ورشة على- على القصر اه نعيش هتمشيها الآية؟
الاول قصر نعم ماشي مم.
خد الايه لحد ما تقف على شيئا واقول لك نعمل ايه ماشي حاضر يلا جت فيك معلش لا ربنا يكرمك وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا كده احنا خلصنا القصر والترتب عليه نعم نقول ايه بقى يا محمد والتوسل الإشباع في البدل لا بص الورش محمد ده.
ننبهها ازاي اتفضل هنقول والتوسط مع التقليف نعم والتوسط مع التقليد كلمه والتوسط مم.
تشتمل اتيتم وتشتمل على شيئا شيئا بقول للمهموم.
والتوسط مع التقليل مم.
انا ما قلتش توسط ايه يبقى تشمل البدل وتشمل كلمه شيء والتقليد هات بقى الاشباع و
و طبعا هجيبه على الفتح هتجيبه على الفتح هجيبه على الفتح وتوصل على شيء بالتوسط الاول وأقف والاشباع واقول وت- والتقليل والإشباع.
والاشباع على التقليل لا هات بس الاول كده هاتها بالاشباع وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا انت المفروض لو هتقراها بورش هتجيب مين دلوقتي آه، آه، كده اشباع شيء صح إشباع- إشباع شيء هتقول والاشباع والإشباع نعم خلاص هترجع تجيب ايه دلوقتي التقليد التقليد.
هات التقليد ماشي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ها والإشباع وصلت نعم كمل ماشي كمل الحته دي عشان خلاص ماشي.
الوقت انقضى أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا وصلت الكلام ده لو حافظ طيب بس انت بتقرا مين ماشي، دلوقتي ده ورش بس ورش مش خلاص هرجع.
وصلت طيب، نعم وصلت انا عايز اقول لك ايه نعم.
انا بس حبيت اخليك تحتك محك عملي من غير ما يكون مرتب ليه نعم من غير ما يكون هتكون اوقع في تعليم هي الناس محتاجة تركيز ما شاء الله ما هو التنبيه ده نعم.
محتاج تركيز جدا انا نعم.
بس حبيت اوصل رساله من خلالك مع شكر بقول لك معلش جت فيك انت واخدني وانا نايم كمان أيوة.
ربنا يصلح عليك شكراً.
فالله المستعان ربنا يكرمك جزاك الله خيرا بقى انك ربنا جبنا يس- برنامج روايه ورش ربنا يكرمك يا و- رب. واشرف واي حد يشرف نطلع مع حضرتك ربنا يكرمك يا محمد جزاك الله خيرا ربنا يكرمك آه، ان شاء رب تبارك وتعالى مع الحلقات القادمه باذن الله هنستكمل احنا كنا خلصنا جمع ال- ال- جمع القراءات القرانيه كان النهارده ال- النوع الخامس من انواع الجمع آه، مع الحلقات القادمه باذن الله هبتدي امسك بقى ابواب ورش نفسها هبتدي امسك ابواب ورش انا كنت تعرضت لبعض الابواب في الشرح في ابواب جديده انا ما تعرضتش اليها في ابواب جديده انا لم اتعرض اليها هتعرض اليها اولا هتعرض إليها أولا مع التنبيه والتذكير على الأبواب السابقة بإذن ربي تبارك وتعالى عشان الجماعة اللي حاضرين معانا البرنامج من الأول ما يقولش وعد تاني فإحنا كلينا وملينا لا هجيب جديد هجيب جديد مع التذكير مع الأبواب الإيه القديمة جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع